طيب احنا كده اتكلمنا عن المقدمة وان هذا القرآن زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كده قال فإذا وافق الدواء الداء برئ الإنسان بإذن الله فكذلك إذا لامس القرآن الإنسان برئ بإذن الله وشفي من الشهوات والشبهات دي كانت المقدمة بعد كده قلنا أوصاف الخطاب القرآني إن هو خطاب يقيني خطاب مصيري خطاب فوقي مهيمن خطاب متحد خطاب مركز استحضار ده وانت بتتناقش مع شخص او عايز تقر عقيدة عند انسان عايز تعلم الانسان العقيدة لم يتعلم العقيدة بعد او عايز تناقش حد عنده شبهات استحضار الخطابات دي مهم جدا لان لما بتيجي تتكلم مع شخص مثلا بينكر وجود الله او بينكر الدار الاخره ايا كان هو تصنيفه لا ادري ملحد مهم جدا انك تكلمه بيقين ومهم انك تفهمه ان احنا مش بنلعب هنا ده خطاب مصيري فانت بتستفيد بقى من اوصاف القران مهم انك انت تستحضر المعاني دي في اثناء تقرير العقائد كل ده احنا عايزين ان احنا بنقول مفارقه عنوان الدرس مفارقه الخطاب القراني عن الخطاب البشري في حاجتين في تقرير العقائد وفي تفنيد الشبهات طيب تعالوا بقى نشوف الطريق او المحتوى بقى القراني طبعا مستحيل ان احنا نمر انا هحاول في خمس دقايق كده المحتوى القراني اتكلم عن بي بيقول لك ايه اليقينيات والمصيريات بيكلمك عن ايه قبل ما نتكلم عن المحتوى القراني بصوره عامه كده سريعه الاول القران بيجيب عن اسئله النفس الحائره وهي دي احد معاني صوت الحس ان النب... وده شرحتها بالتفصيل برضه هنا في درس اجوف ازاي انت جواك شيء منتظر ان يملا بداخلك وعاء لا يناسبه الا الوحي من عند الله لا يملاه كلام اخر فالانسان لما بيسمع الوحي بيجد اجابات عن تساؤلات عميقه بداخله حتى لو بيهرب منها التساؤلات اللي هو حتى بيتناساها وبتظهر في لحظات المرض ولحظات الموت القريب و يجي القرآن بل الميثاق الأول الذي أخذ على البشرية ألست بربكم قالوا بلى هذا الميثاق سواء أنه هو حقيقي ترجيح الطبري أو أنه هو بمعنى الفطرة ترجيح غير من المفسرين والمعنى إن شاء الله صحيحان هذا الميثاق الذي بداخلنا يأتي القرآن ليذكرك بهذا الميثاق فانت لما بتسمع القرآن في شيء بيحصل في تلامس بداخلك يعني هذا الكلام كنت أبحث عنه بالرغم من أني كنت أهرب منه يعني ده شعور نفس البشرية للمعرض للملحد اللي مش عايز يسمع القرآن ده خطاب نفسه بتبحث عنه لكن بدنه اللي يريد الشهوات يفر منه فبي فبيحيط به القرآن فإما أن يؤمن ويستسلم أو يستمر في الإعراض ويجحد ده المشاعر اللي كانت بتختلج في داخل صدر الإنسان اللي بيسمع الوحي خاصة لو هو بيفهم اللغة العربية أو حتى مجرد ترجمة معاني الوحي بيشعر أن هذه المعاني كان مفتقدا لها يبقى أول حاجة في محتوى الخطاب القرآني أنه بيجيب بيجيب على تساؤلات النفس الحائرة وبوضوح وسهولة اسلوب القرآن في تقرير العقائد بيمتاز عن الاسلوب الكلامي المعقد او عن اي اسلوب بشري اخر واضح وسهل يعني كان ياكلان الطعام قمه الوضوح والبساطه لاثبات بشريتهما عيسى ابن مريم وامه الامر في قمه البساطه كان ياكلان الطعام يبقى الاجابه عن تساؤلات النفس الحيره بوضوح وسهوله بطريقه تصلح لملء هذا الجوف اللي بداخلك متوافق مع اطماعك طيب القرآن بقى ده الأول الإجابات القرآن في مجمله يحدثك عن الله عن الله القرآن في مجمله يحدثك عن منزل هذا الكتاب نزل الكتاب ليعرف بالله لكن بطريقة مختلفة عن أي طريقة بشرية أخرى فتجد القرآن يتكلم عن الله وعن أوامره شوف كل كل حاجة أنا هحط لها الإضافة أن هي بتعود إلى الله عن الله وعن رسله وعن كتبه وعن أوامره وعن نواهيه وعن يوم لقائه وعن أوليائه وعن أعدائه وعن مصير هؤلاء وعن مصير هؤلاء يبقى أنت عايزك كده بتقرأ القرآن القرآن بيكلمك عن الله ثم تبعات الكلام عن الله محتوى الخطاب القرآن رقم واحد يجيب عن أسئلة النفس الحيرة رقم اتنين بيكلمك عن الله لكن مش كلام آه، تنظيري آه، أو الأو- الأوصاف الأسماء واحد لا مش كده لا القرآن مش بيتكلم كده القرآن في تداخل كلام عن أسمائه وصفاته وعن كتبه ورسله وعن نعيم أوليائه وعن عذاب أعدائه وعن مصير هؤلاء صورة مختلطة وده هنتكلم عنها في طريقة تقديم المحتوى هنتكلم عن المحتوى دلوقتي لما يتكلم عن الله يبقى رقم واحد بيجيب عن أسئلة النفس الحائرة وأهم سؤال بتسأل عنه النفس الحائرة عن الخالق رقم ثلاثة ودي نقطة مهمة قوي في النقاشات جدا ودي ال- يعني مختلف مع بعض ال ال ال يعني بالرغم من جهودهم الرائعة في الرد على الإلحاد والشبهات لكن بختلف معاهم في مش عايزين نقف كثيرا في مسألة إثبات إثبات وجود الله يعني المنطقة دي القرآن بيشير إلى الأدلة ثم يتجاوز يقفز سريعا لا يقف عند هذه المنطقة كثيرا القرآن يعني تجد مش مش هنقعد ثلاث سنين نتناقش في إثبات وجود ربنا طب وبعدين لا القرآن مش بيعمل كده القرآن بي بي بعد ما بيثبت وبيشير للأدلة بينتقل بقى طيب تبعات إن لم تؤمن بهذه القضية وتبعات إن آمنت بهذه القضية فيتكلم عن اليوم الآخر طيب في إله وهذا الإله أنزل وحيا وهذا الوحي يطلب منك افعل ولا تفعل فبيتجاوز مسألة الإثبات لمسألة الأوامر والنواهي كل ده في محتوى الخطاب القرآني الخطاب القرآني بيتكلم عن مصير من آمن بهذه القضية اللي انت لسه قاعد بتناقش فيها انت قاعد بتناقش إثبات وجود ربنا مع واحد ثلاث سنين القرآن بيتكلم قصصيا بقى بيستعمل أسلوب القصص في مصير من آمن ومصير من كفر بيتكلم على إنها حقائق وإن في ناس يعني واحد يقول لك أنا م- مش مصدق م- أنا أنكر وجود الله تقول له كان في ناس زيك وانكرت وجود ربنا وربنا انزل عليها عذاب وخسف بهم الارض ويوم القيامه يبعثون ثم يدخلهم النار ويصب عليهم الحميم يصهر به شوف انت قاعد ايه انت انتقلت المنطقه هو لسه بينكر يقول لك استنى انا اصلا مش مصدق اقول له طب خليك انا هكمل انا برضه يعني انت بتكمل الخطاب انت بتتجاوز القضيه دي اصلا يقول لك بس انا مش مقتنع خليك ماشي انا برضو بطرح كلامي فهتعذب ويصب عليك الحميم ومقامع من حديد يقول لك انا اصلا مش مقتنع يا عم خليك مش مقتنع برضو تكمل الخطاب القراني يطوف بيه ودي مسألة أشرت إليها في كثير من مجالس القرآن إن مثال مشهور كنت بضربه إن لما يجي حد يقول لك أنا مش مصدق إن في امتحانات تقول له خلاص براحتك بس على فكرة يوم الامتحان أنت هتسقط وبعد ما تسقط هتترفد يقول لك أنا مش مصدق تقول له بس استنى ما أقول لك وبعد ما هتترفد هيتعب أنت بتكلمه في تبعات قرار اللي هو مصمم عليه بتثبت وبتشير للأدلة وبتشير للإتقان والإحكام والأدلة التي أشارت إلى وجود الله لكن مش هينفع تقف عند المنطقة دي كتير القرآن مش بيعمل كده وده الفارق ما بين النقاش الذهني ونقاش القرآن نقاش القرآن مختلف تماما يبقى المحتوى اللي بيقدمه القرآن بيجيب عن أسئلة النفس الحائرة وأهمها الكلام عن الله عن الخالق ثم يطوف في الكلام بقى عن وحيه عن رسله عن كتبه عن آه، أعدائه عن أوليائه عن نعيمهم عن نعيم أوليائه عن عذاب أعدائه وبيتنقل لذلك تجد يا أيها الذين آمنوا بما أمركم القرآن به فعلوا كذا أما الكفار الذين أعرضوا عن القرآن فمصيرهم كذا فده طريقة القرآن أنت متخيل واحد بيسمع القرآن وبينكر وجود الله فبت- فبالتالي بينكر وجود الوحي وجود الرسل وجود اليوم الآخر القرآن بالرغم ان هو ممكن يكون بيخاطب شخص بينكر وجود الله الا ان هو بيكلمه عن مصيره الاخروي طب ده المفروض دي كانت تبقى نقطة رقم ستة مثلا في النقاش لا القرآن بيعمل لها نوع من التداخل انت كان ممكن تعتقد بطريقتنا في التفكير بس ده مش طريقة منظمة لا هي النفس البشرية لابد ان يحاط بها اثناء الكلام طيب عشان الاذان العشاء احنا قربنا كده نخلص اتكلمنا عن المقدمة اتكلمنا عن أوصاف الخطاب القرآني يقيني ومصيري ومركز و- ومتوسط متحد وفوقي وبعد كده قلنا محتوى الخطاب القرآني بعد ما بيجيب عن نفس الحائرة بيتكلم عن الله ولذلك كت- بعض الناس بيتك... بيسمي العقيدة الإلهيات يقول لك إزاي الإلهيات ده فيها نبوات ده فيها كتب الوحي ده فيها اليوم الآخر ما هو كل ده لرسل الإله يوم لقاء الإله ما هي كلها ضمن هذا المنظوم احنا لسنا قد ايه على العشاء كده طيب ازاي بقى القرآن كطريقة بيقدم بيقدم ال- النقطة ديت في طريقة ت- تقرير عقائد وتفنيد الشبهات القرآن لا يقدم هذا المحتوى كلام عن الله واليوم الآخر والرسل والأوامر والنواهي والمصير والقصص لا يقدمه في صورة آه، معادلات منطقية فقط يعني مش بيقدمها ايه إيه- اما ان تؤمن او ان تكفر فان امنت حاجه من اتنين او ان كفرت حاجه من اتنين دي م- بتفيد في ترتيب الذهن لكن القران ما استعملش الطريقه دي فقط احيانا يشير اليها وما استعملش خطاب المشاعر فقط وهنجيب امثله لخطاب العقل وخطاب المشاعر لا القران دي قاعده مهمه جدا تعامل مع الانسان كانسان متكامل عبارة عن نفس روح جسد مشاعر طموح آمال خوف بغض حب كره احتياج ضعف القرآن خطب كل ذلك عارف لما يعني في مستقبلات حسية كتير بداخلك يعني انا عايز كلامي يأثر فيك فممكن ممكن تروح تتك... يعني احيانا ايه إيه، الواحد خاض نقاشات كتير مع ناس في قضايا كتير سواء شرعية او غير شرعية ففي واحد تقعد تكلمه ساعة فيجي واحد يقول لك يا عم انت بتعمل ايه ده مش مدخله انت قاعد بقالك ساعة تقول له إيه وبما ان اذا يا عم بقول لك انت لو عملتش الكلام ده هتتضرب فيقول لك بجد مش تقول طب توكلنا على الله ف- فقيت استغربت انا بقالي ساعة قاعد بقنعك واحد تاني تقول له انت لو عملت الكلام ده هجيب لك حاجة حلوة مش برضه مش عايز فتيجي تقنعه تفاجئ انه اقتنع نوعيات الناس المختلفة القرآن بيحيط بكل هذه النوعيات وبكل هذه الأمور لأن الإنسان معقد جدا أحيانا على فكرة شخص يقول لك إيه أنا لا أقبل إلا بالحجة العقلية وتفاجأ إن هو بداخله شخص عاطفي جدا بس هو مش عايز يعترف بده أو بيخبئ هذه المشاعر فالقرآن بيحيط بالنفس البشرية و- ودي زي ما اتكلمنا عنها في الوصف القرآن إن هو خطاب فوقي في ففي تنوع وده صرفنا في القرآن ده التصريف اللي في القرآن اللي هو التنويع ان الخطاب متنوع بيخاطب الانسان ككل بيطرق كل الابواب على القلب مره واحده فبالتالي النفس بتشعر بنوع من الحصار المفاجئ يعني النفس كده بداخلك بتشعر فجاه طرقات على باب الخوف وباب الامل وباب المشاعر وباب الطموح وباب المستقبل وباب اللي مش عارف طرقات كتير فجاه الاقناع والوعظ ففي الاخر فجاه القلب يشعر بنوع من الاحاطه ده اسلوب القران ان هو مش بيقول رقم واحد نقطه كذا خلصناها ننتقل الى نقطه رقم اتنين هيكون نسا واحد لا القران بينوع لذلك ال- ال- التداخل اللي بين الوعظ والاوامر والنواهي والقصص هذا امر مقصود ده امر مقصود لذلك انا يعني إيه، لما بقول كلمة ما بحبش او ده مش ملهاش لازمة ده حاجة بس كده ايه ب- ب- بدردش معاك يعني مش حاجة ان هي حاجة مهمة يعني م- مش مش مش من النوع اللي بحب ايه تقسيمة الصورة القرآنية لتشجيرها بصورة معينة الا لاجل الاستيعاب فقط لكن مهم ان هي تبقى على بعضها كده انك انت تقوم تصلي بيها كده يعني هي هذا الترتيب توقيفي اللي داخل الايه وده ما فيش فيه خلاف ترتيب الصور اللي فيه خلاف لكن هذا الترتيب مقصود أراده الله سبحانه وتعالى كذلك يبقى, في ط... يبقى طريقة القرآن في توصيل العقائد بتخاطبك مختلف وأيضا ودي بقى مهمة جدا في النقاشات في الشبهات خاصة مع انتشار الشبهات والإلحاد خطورة ركزوا معايا في الجملة دي خطورة تجريد الشبهة عن سياقها النفسي والاجتماعي ايه الكلام ده صلوا على النبي احيانا واحد يقول لك انا عندي شبهه تقول له ايه الشبهه يقول لك شبهه كذا لو تعاملت مع الشبهه على انها معلومه خاطئه تحتاج الى معلومه صحيحه في المقابل ده غلط القران ما استعملش ده تاني صلوا على النبي سيبكم من عندي ركزوا معانا تعالى يا حبيبي هو بيحاول يشتت انتباهكم بس انتوا اقوى من ال... أقوى من المخدرات صلوا على النبي كنت بقول إيه ها أنا بقول إن أنت خطورة تجريد الشبهة عن سياقها نفسه الاجتماعي خطورة إن واحد يجي يسألك شبهة أو بلاش خطورة خطأ إن حد يجي يسألك على شبهة فتتعامل إن الشبهة هي معلومة خاطئة تحتاج إلى معلومة صحيحة في المقابل لا القرآن مش بيقول لك كده القرآن بيقول لك خد بالك ممكن تكون الشبهة دي بسبب تقاليد الآباء بسبب تزيين الشيطان بسبب ضغط اجتماعي بسبب مرض نفسي بسبب شهوات بداخله بسبب تزيين الشيطان بسبب النفس عايزة تفجر انت انت ليه بتتعامل على ان هو حاسب قال دخل لك معلومه صحيحه فتقول له لا انت نسيت تعمل space افتح قوس احنا هنصلح لك المعلومه شكرا enter صلحت لك المعلومه مش هتصلح له المعلومه بالرغم ان انت صلحت له معلومه فعلا يعني مثلا من اشهر الشبهات الالحاديه سؤال مشكله الشر و والابتلاءات هذا حينما يسال من شخص وقع في ابتلاءات متعدده دي ليها سياقها غير شخص لم يقع في ابتلاءات فتلاقيه يسال السؤال ده مش شاغله قوي فاحيانا السياق ذلك لما مساله التقرير الاخير اللي عملته البي بي سي وان كان هو مش انا ارى ان هو مش حيادي يعني في مساله ان الشباب العربي اصبح بيدير ظهره للدين وجاب امثله في انتشار اللا ادريه او الالحاد وخاصه في السوريين اللاجئين لان هم مروا مشكله الابتلاءات ده موجود بنسبه ما فعلا ان اللي بيمر بابتلاءات نسال الله السلامه والعافيه كثيره هنا ممكن يجي الشيطان مع الضغط الابتلائي فيقول له فين ربنا من اللي بيحصل لك يبقى هنا الشبهه دي ليها ايه ليها سياق مهم انك ترد على السياق ممكن واحد عنده شبهه بسبب تقاليد الاباء هو مش بسبب اي حاجه تانية لما لو تقاليد الاباء تغيرت هو يعني اقول لكم على حاجه في شبهات بتطرح الان لم تكن مطروحه العرب المشركين لم يطرحوها اصلا بالرغم ان هم كانوا بيفكروا على اي حاجه يقولوها عشان يهدموا الدين ومش بس العرب العرب وغيرهم من اليهود والنصارى لما سمعوا القران كانوا بيدوروا على اي ثغره في القران عشان يطعنوا في الدين لما تغيرت بعض التقاليد فجي بعد لك ايه ده ازاي القران يقول كده عن الرجال قوامون على النساء ازاي مساله الجهاد في سبيل الله وازاي قضيه المرتد التعامل معاه كذا هو نتيجه التقاليد والحداثه والتغير ده خلاه يستشكل اشياء معينه وبقت شبهه لما بيتغير ده يقول لك على فكره ده الموضوع طلع عادي انا شايف ان مفيش فيه مشكله يقوم جاي له شبهه تانية في مكان تاني فان الشبهه مش مجرد معلومه خاطئه ليها ثقه القران ما بيفصلش الشبهه عن ثقه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نرجع تاني احنا قلنا ان درس اليوم كان عن مفارقة الخطاب القرآني للخطاب البشري في مسألة تقرير العقائد وتفنيد الشبهات وبدأنا بمقدمة ان القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى شفاء لما في الصدور والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فبالتالي القرآن متناسب تماما يعني متناسق تماما مع الإنسان يحتاجه الإنسان ونزل خصيصا له كده اتكلمنا في مسألة الخطاب القرآني قلنا هيحصل نوع من التداخل بين الأوصاف والمحتوى والطريقة قلنا الأوصاف إن هو يقيني ومصيري وفوقي أو مهيمن وفي نوع من التحدي ومركز بعد كده قلنا الكلام محتواه لا يعني ما فيش فيه اختلافا كثيرا بيجيب عن نفس الحيرة ويتكلم عن الله أسمائه وصفاته وعن خلقه وعن وحيه وعن رسله وعن أوليائه وعن أعدائه وعن نعيم الأولياء وعن عذاب الأعداء وكيف أن الله سبحانه وتعالى يعطي لأوليائه فبالتالي إنسان يشتاق يعني أنت متخيل لما بتتكلم إنسان معرض عن الله سبحانه وتعالى يقول لك أنا لا أؤمن بوجود الله ثم تستمر في الحديث عن نعيم الأولياء قد يشتاق لأن يكون منهم يعني فكرة أن أنت مش هتنقل في نقطة من نقطة واحد لنقطة اتنين غير لما يقر بواحد القرآن لم يتعامل بهذه الطريقة القرآن طرق على كل الأبواب في يعني القرآن اتحرك ممكن نقول يعني إن صح التعبير إن القرآن اتحرك بالت بالتوازي مش بالتوالي يعني القرآن اتحرك بالتوازي في نفس القضايا في وقت واحد بصورة موازية مش يخلص قضية وبعدين يوالي في القضية التي بعدها آه، بعد كده قلنا ان اخر حاجه اتكلمنا فيها ان طريقه القران بقى في توصيل المحتوى ان هي متداخله تخاطب الانسان ككل مش بتفصل ال- المشاعر عن ال- العقل عن عن لا هي صوره متداخله وقلنا ان من الخطا ان تتعامل مع الشبهه ودي اخر نقطه تك- تكلمنا فيها من الخطا انك تجرد الشبهه عن سياقها يعني مش هينفع تتعامل مع الانسان على انه مجرد آه، آه، كائن ذهني اعطى معلومه خاطئه فانت تصحح له هذه المعلومه الانسان وده اللي القران بينه ولا تعترف به كثير من الفلسفات ولا سيما الفلسفات الماديه لا تعترف بهذا انت بتقول له انت كانسان في شيطان في حاجه اسمها شيطان وفي حاجه اسمها نفس اماره بالسوء وفي حاجه اسمها الزخرفه والتزيين وفي حاجه اسمها تقاليد الاباء اللي ممكن تضغط عليك والضغط المجتمعي كل ده معتبر القران بيعتبره وبيرد على النفس يسكت النفس يخوفها بالدار الاخره يعلمه كيف يصرف عنه الشيطان يعلمه كيف ياخذ قرار وينفصل عن المجتمع الم- المخطئ ال- الردود على الشبهه العلميه فقط مش ب... ال- او بصوره ذهنيه فقط لا يصنع هذا لا انت القران بيخاطب الانسان ككل بيعيش داخل مجتمع عارفين زي ما حتى في ال... في ال... في البلاغه وفي اللغه لما نيجي نقول ان الكلمه داخل السياق بتكتسب معاني غير الكلمة المفردة السياق أكسب ال- الكلمة معاني آه، جديدة وأعطاها روح كذلك الشبهة أو المعلومة داخل سياقتها بتدي آه، معاني مختلفة زي ما زي ما ذكرت بالظبط مسألة الابتلاءات ومشكلة الشر تجد إنسان المشكلة دي في- عنده نوع من التضخم لأنه مر بسياقات مختلفة في واحد تاني عنده مشكلة تانية إنه مثلا لما سافر الغرب وعاش معاهم بره بقى عنده شبهات مختلفة فانت محتاج تسأل عن السياق اللي نتجت فيه الشبهة دي فالواحد احيانا بيسمع شبهة من خلال الشبهة ممكن تعرف السياق اللي نشأت فيه الشبهة فبتسأل لذلك مثلا إيه، بعضهم اللي بيحاولوا يحللوا في شبهات كان منهم الشيخ الطريفي كان بيرى ان ما من شبهة الا ونشأت من رحم شهوة ثم اصبحت بال- بالتأصيل والتكرار الى شبهة يعني هو كان الانسان بيشتهي شيء معين ف- فوضع لها تأصيل فأصبحت شبهة فنشأ ناس اقتنعوا بهذا التأصيل ونسوا الشبهة الأولى التي أنتجت هذه الشبهة الشهوة الشبهة نشأت شهوة في الأول أنشأت شبهة أنتوا فاهمين أنا قصدي إيه أكيد أنا واثق فيكم